والروح القدس الإله الواحد أمين احنا وصلنا لغاية دانيال خمس هنبتدي دانيال خمس فكركوا تاني ما لحقتوش تنسوا المفروض دانيال بدأ خدمته في بابل وهو شاب صغير مسبي بعيد عن أهله لكن ربنا رفعه بسبب جهاده وأمانته لغاية ما خلاه من الوزراء اتعرض لقرار إعدام مع بقية حكماء بابل بسبب الحلم اللي حلمه نبوخذ نصر ومرضيش يقوله لحد لكن ربنا بعد صلوات طويلة كشف لدانيال عن السر والحلم ودانيال أنقذ الحكماء كلهم وربنا رفعه أكتر وأكتر شفنا في إصحاح ثلاثة الثلاث فتية اللي ربنا سمح لهم بتجربة جديدة انه لما الملك قال لازم الناس تسجد للتمثال رفضوا وقدموا نفسهم للموت والحرق وبعدين شافوا منظر شبيه ابن الآلهة ماشي معاهم وسط النار وسبحوا التسبيحة المشهورة اللي احنا بنقولها في الهوس الثالث اصحاح اربعة شفنا نبوخذ نصر وقصته مع الكبرياء انه تعالى جدا في حلم حلم انه شجرة عالية قوي وبعدين ربنا قطم الشجرة وقعدت سبع سنين ورجعت لمجدها تاني دانيال فسر له الحلم للأسف ما تابش توبة كفاية لكن وقع في الكبرياء وتعالى وأصابته الحالة الغريبة دي وبقى زي الحيوانات لمدة سبع سنين وبعدين في الآخر علمنا ختم إصحاح أربعة بدرس جميل قال لنا من يسلك بالكبرياء فالله قادر على أن يذله معانا في إصحاح خمسة قصة كبرياء تاني لواحد تاني طبعا دانيال نشكر ربنا بعيد عن الكبرياء ده شخص متواضع لكن الملوك بتوع بابل ملوك العالم الكبرياء طبعهم بلشسر الملك بلشسر ده بقى احنا عدينا سنين ونبوخذ نصر مات والبعض بيقول كان في واحد بينه وبين بلشسر كمان يعني يقولوا مثلا مسافة 30 سنة بين القصة اللي فاتت واللي جاي فدانيال كبر وعجز أو يعني عدى الستينات يمكن لأنها فترة طويلة بلشسر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف كان يعضوا على ميدته ألف واحد من العظماء والولاة وشرب خمرا قدام الألف يعني وزع خمرة على كل الموجودين وإذ كان بلشاسر يذوق الخمر أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه ساعات كلمة أبوه ممكن تتقال على جده يعني أي أب من أبائه يعني من الهيكل الذي في أورشليم ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر بلشستر ده ملك بابل ملك وثني وملك متكبر وأقل كتير من أبوه في المجد أو في العقل على الأقل وده اللي هنفهمه كمان شوية لما الخمر لعبت بعقله وطبعا كل الحفلات اللي فيها خمر لازم الشيطان يدخل فيها و... ولازم يغرق الناس في خطايا أكتر كتير من حساباتهم ونفتكر مثلا الحفلة المشهورة اللي انتهت بإعدام أو ذبح يوحنا المعمدان كانت حفلة زي كده ومالك قاعد بيشرب وبعدين الشيطان كمل عليها وانتهت بذبح أعظم مواليد النساء يوحنا المعمدان فالراجل لما الخمر لعبت بعقله والكبرياء مالي قلبه جه في باله انه هاتولنا اواني المذبح اواني الهيكل نشرب فيها خمر طبعا دي عملية مهينة جدا ان الاواني المستخدمة في خدمة الهيكل تستخدم في شرب الخمر كأنه بيذل اله اليهود المرة دي الخطة مش في الشعب بقى يعني ربنا سمح انه الشعب يتذل لان الشعب بعد عنه والسبي لانه نوع من التأديب والدعوة للتوبة لكن المرة دي ده تحدي مع الله نفسه في امور احنا ربنا يسمح لنا نتذل فيها عشان نرجع لكن لما يجي الغلط في كرامة الله نفسه لا ساعتها ربنا لازم يوري الناس حجمها ولازم ينتقم يعني لكرامته في الحتة دي فزي مثلا مرة اتحاصرت أورشليم حصل حصار حواليها من جيش و وكان الشعب بعيد عن ربنا وربنا سابهم للحصار لكن جت رسالة الملك بتاع اللي محاصر البلد وقال لهم يطلع مين إلهكم ده وخليه دافع عنكم وشغلانة كبيرة وبعت لهم منشور بالكلام ده فلما حزقية الملك خد المنشور ده وراه الأشعية وقبل ما يوريه الأشعية راح حطه في الهيكل قدام ربنا قال له يا رب شوف بيقولوا عليك ايه فربنا قال لأشعية روح قول له الموضوع ما بقاش موضوعك موضوع بقى موضوعي انا هما بقى دلوقتي بيخبطوا فيا سيبني انا بقى اتصرف فاحيانا لما الشر يتعالى ويصطدم بالله نفسه ربنا ايده تقيلة ايده قوية جدا لكن يسمح لنا احيانا ان الشر يعني يذلنا لما نكون بعاد عنه عشان نرجع هنا بقى الراجل ده دخل في ربنا شمال وأهان هيكل ربنا بأنه خد الأواني عشان كده تلاحظوا إن إحنا لغاية دلوقتي في طقسنا في العهد الجديد بنراعي قوي إن الأواني دي المفروض حتى الشماس ما يمسكهاش بإيده يعني يمسكها بلفايف أبونا بس لأنه مكرس هو اللي يمسك الصينية ويمسك الكاس حتى الشماس مش مفروض يمسك الحاجات دي إلا لو كان مكرس وباستثناء يعني فلأنها حاجات مقدسة جدا لخدمة الهيكل ولخدمة ربنا فلما كونهم يشربوا فيها خمرة ربنا طبعا زعل وفي تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك والملك ينظر طرف اليد الكاتبة كأنه قاعد كده جماعة معاه ألف واحد وبياكلوا وفجأة قدامهم كلهم ظهرت إيد إيد ملهاش راس ورجلين يعني إيد بس وبتكتب على الحيطة قدام عينيهم كلهم طبعا منظر مرعب يعني ايد بتكتب فجأة وعلى الحيطة قدام كل الناس والناس كلها شايفة مش هو اللي يتهيأ له طبعا في الاول الناس بتتوقع ان الخمر اشتغلت فاهمين ازاي لكن ده كلهم شايفين الايد فاهمين ازاي حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتاه يعني بقى يترعش ومرعوب وبقت ركبه بتخبط في بعض فصرخ الملك بشدة لإدخال السحرة والكلدانيين والمنجمين فأجاب الملك وقال لحكماء بابل أي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها فإنه يل يلبس يعني يلبس يعني الأرجوان أرجوان يعني يتحط في رتبة الملوك وقلادة من ذهب في عنقه ويتسلط ثالثا في المملكة يبقى ثالث واحد في المملكة ثم دخل كل حكماء الملك فلم يستطيعوا أن يقرأوا الكتابة ولا أن يعرفوا الملك بتفسير يبدو الكتابة مش باللغة الكلدانية المعروفة ولا اللغات المشهورة في زمان لكن الإيد واضحة والكتابة واضحة ولسه معلمة على الحيطة ما حدش يقدر ينكر إن في حاجة عجيبة حصلت قبل ما أسيب الحتة دي أحيانا ربنا يخاطبنا ببعض الأمور الغير متوقعة لكن مش دايما بنشوف يعني يعني في كتاب على الحيطة بس احنا مش دايما بنركز ان ممكن يكون في انذارات بتجيلنا واحنا ملهيين بالخمرة عن ان احنا نعرف الانذار ده لينا ولا مش لينا ففزع الملك بلشسر جدا وتغيرت فيه هيئته واضطرب عظماؤه طبعا الحفلة بقت غم وبقت الناس كلها مرعوبة ويعني ما أكثر الحفلات اللي بتقلب غم بسبب أن ربنا مش فيها أما الملكة فبسبب كلام الملك وعظمائه دخلت بيت الوليمة فأجابت الملكة وقالت أيها الملك عش إلى الأبد لا تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين وفي أيام أبيك غالبا الملكة دي أمه اللي هي غالبا إما ابنة أو زوجة نبوخذ نصر فعارفة دانيال في الوقت ده دانيال اتركن ما بقاش من العظماء ولا الحكماء ولا الوزراء لأن بلشسر راجل بطال يعني نبوخذ نصر كان إلى حد كبير راجل عاقل وملك عظيم وله تدبيره وله حكمته فدانيال ينفع يشتغل مع واحد زي كده لكن بلشاصر ده راجل بتاع خمرة و... ولا دانيال عاجبه ولا دانيال هينفع يشتغل في الجو ده فكان اتركن من سنين دانيال جاء الوقت اتركن ما بقاش من الوزراء فاتنافى فالأم الملكة دخلت تقول له لا ده احنا عندنا واحد في المملكة حصل مواقف قبل كده زمان مع أبوك وهو الوحيد اللي سد فيه وفي أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة والملك نبوخذ نصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين أبوك الملك من حيث أن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين الغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلتشسر فليدعى الآن دانيال فيبين التفسير راحوا استدعوا دانيال عشان يحل المشكلة حينئذ أدخل دانيال إلى قدام الملك فأجاب الملك وقال لدانيال أأنت هو دانيال من بني سبي يهوذا الذي جلبه أبي الملك من يهوذا يعني هو ما يعرفوش من يعني غالبا بالوش يعني فقال له أنت اللي بيقولوا عليك فلان قد سمعت عنك أن فيك روح الآلهة وأن فيك نيرة وفطنة وحكمة فاضلة والآن أدخل قدامي الحكماء والسحرة ليقرأوا هذه الكتابة ويعرفوني بتفسيره فلم يستطيعوا أن يبينوا تفسير الكلام وأنا قد سمعت عنك أنك تستطيع أن تفسر تفسيرا وتحل عقدا فإن استطعت الآن أن تقرأ الكتابة وتعرفني بتفسيرها فتلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثا في المملكة فأجاب دانيال وقال قدام الملك لتكن عطاياك لنفسك دانيال لسه زي ما هو جريء جدا وقلبه جامد ومش بيدور على نفسه وما بيعجبوش الحال المايل فهو بيقول له أنا هعملك تالت واحد في مملكة ولبسك أرجوان وقلادة ذهب قال له خلي لك حاجتك لنفسك هو طبعا فهم من الكتابة دي زي ما هنفهم إن الملك ده بعد كذا ساعة هيموت فقال له خلي لك حاجتك افرح بيها انت خلاص ساعتك جت لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيري شوف اللي يشربوا معاك خمرة ياخدوا الكلام لكني أقرأ الكتابة للملك وأعرفه بالتفسير أنا علي أقرأ وأفسر لكن أنا مش عاوز منك حاجة برضه تلاحظوا أنه الإنسان الروحاني عينه مليانة خالص وما ي... ما ياخدش من الشر حاجة ما يمدش إيده أبدا للشر ياخد منه فلوس ما يقبلش أبدا فلوس من شخص عايش في الخطية فلوس حرام يعني فيها حاجة غلط بينما كان قابل ان نبوخذ نصر يرقيه ليه لانه كان بيصلح في المملكة وبيقدم شهادة لربنا لكن الراجل البطال ده لا نافع معاه خدمة ولا نافع معاه كلام فدانيال دخل فيه شمال على طول ولكني أقرأ الكتابة للملك وأعرفه بالتفسير أنت أيها الملك يعني كلام عليك فالله العلي أعطى أباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء فاكرين الصحات الأولى وللعظمة التي أعطاه إياها كانت ترتعد وتفزع قدام جميع الشعوب والأمم والألسنة فعلا في مملكة بابل تاريخ شعب بابل ما جاش حد زي نبوخذ نصر فأي شاء قتل وأي شاء استحيا إربا إربا فاكرينها الراجل كان شغال ما حدش يقف في سكته وأي شاء رفع وأي شاء وضع يعني كان ملك شديد خالص وكان قوي وفي الآخر طبعا عرف ربنا فلما ارتفع قلبه ده هيحكي له قصة إصحاح أربعة لما ارتفع قلبه وقست روحه تجبرا يعني قلبه كبر قوي وشاف نفسه شويتين بالرغم من الكرامة اللي ربنا مديها له والعظمة قلبه اتأسى بالكبرياء دي برضو مصيبة من مصايب الكبرياء ان القلب يأسى القلب ينسف واحد يقول أنا قلبي ما بقاش بيتحرك ليه لا تكون كرامة زيادة لا تكون كبرياء زيادة هي اللي مخلي قلبك ما بيتحركش تسمع مهما تسمع ما بيقطعش فيك ايه الحكاية ممكن تبقى قساوة قلب بسبب الارتفاع والكبرياء وقست روحه تجبرا انحط عن كرسي ملكه ونزعوا عنه جلاله وطرد من بين الناس وتساوى قلبه بالحيوان وكانت سكناه مع الحمير الوحشية فأطعموه العشب كالثيران وابتل جسمه بندى السماء حتى علم أن الله العلي أن لله العلي سلطان في مملكة الناس وأنه يقيم عليها من يشاء بيحكي له ليه قصة أبوه اللي نسيها لأن قال له أنت أصلك زيه بس أنت ما بتطعش يعني أبوك أكيد حكي لك الحكاية دي أبوك أو جدك حسب التفاسير مش هتفرق وقال لك أنه سبع سنين اتمرر بسبب كبريائه واتذل وبعد كده رفع عينيه للسماء ورجع له عقله فاكرين رفع عينيه للسماء فرجع له عقله وعرف حق ربنا مظبوط انه صغير وان ربنا هو الحاكم مش هو مهما كان عظيم وانت يا بلشسر ابنه لم تضع قلبك لم تضع قلبك يعني ايه لم يتضع قلبك يعني قلبك مش راضي ينزل قلبك مش راضي يتكسر انت قلبك مرتفع عارف القصة دي وشفت اللي حصل لأبوك وبرضه بتقاوح وبتتكبر مع أنك عرفت كل هذا يبقى واضح أن دانيال بيحكي قصة بلشسر سمعها قبل كده مش جديد عليه لأن نبوخذ نصر ما حكى لأولاده اللي حصل وقال لهم ربنا هو اللي ذلني عشان أنا تكبرت وتعاليت عليه طب بلشسر ما تعلمش الدرس بل تعظمت على رب السماء فأحضر قدامك آنية بيته وأنت وعظماؤك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف بعت ربنا عشان شوية تماثيل تافهة وأهمت ربنا لأنك بتشرب خمرة في حاجته أما الله الذي بيده نسمتك يعني بيده حياتك وله كل طرقك فلم تمجده حينئذ أرسل من قبله طرف اليد يبقى اليد دي إيد إيه دي إيد ربنا وإيد ربنا لما تكتب حاجة خلاص يعني صدر مرسوم إلهي بإعدام فلان الفلاني خلصت خلاص بس هي رسالة لكل اللي حواليه لكن دي إيد ربنا هي نفسها اللي بتستر أسمائنا في سفر الحياة محدش يقدر يمسحها وهي نفسها اللي بتحط أسماء المتكبرين في جهنم هي إيد ربنا فقال له أرسل من قبله طرف اليد فكتبت هذه الكتابة وهذه هي الكتابة التي سطرت منا منا تقيل وفرسين هو دي اللغة ما حدش عارف دي لغة ايه بالظبط وهذا تفسير الكلام منا يعني أحصى الله ملكوتك وأنهاء بصوا هي البلد بالبلدي كده خلصت خلصت هتتفك اتنين هي بالبلدي كده يعني ايه خلصت مش بالشستر مملكة بابل في الليلة دي خلصت كل مملكة بابل بعظمتها تنتهي في هذه الليلة لأنه من تاني يوم هيزحف ملك فارس يدخل يكسر البلاد دي كلها وتبدأ مملكة فارس فالراجل ده أنهى مش على نفسه على مملكة بعملته السودة دي فربنا قال له خلصت خدت وقتها وخلصت فهنا منى دي يعني أحصى الله ملكوتك وأنهاه أحصى يعني إيه شد سطر كده وقال كفاية كده خلاص كده خلصت على كده تقيل يعني وزنت بالموازين بتتائل يعني بيتقلوك كده أو بيوزنوك فطلعت إيه فوجدت ناقصا الكلمة دي جميلة وتخوف يعني ربنا بيوزن ده وزن أبوه قبلها بس طلع مش ناقص قوي فاداله عمر واداله درس وأدبه وظبطه ورجعه لعقله ورجع تاني الراجل نبوخذ نصر يعترف بالله وبكرامته وفضله مع انه ما اتعلمش من اول درس ولا تاني درس خدها من تالت درس لو تفتكروا يعني تلات ست علموه الحق واعترف ورجع تاني يتكبر دانيال في الأول لما فسر برضه نبوخذ نصر اعترف بربنا وبعدين رجع يزوخ وفي الدرس الثالث لما بقى زي الحيوان عرف ربنا مظبوط لكن بلجستر مش جاي منه خالص يعني مش بيقبل دروس أكيد خد دروس كتير قبل كده وما اتعص فهنا قال له أنت توزنت ووجدت ناقصا كلمة تخوف جدا لأنها هي دي الدينونة عشان كده سفر دانيال يعني الله ديان هنا الدينونة لأن في الدينونة ربنا يرحمنا هتتوزن أو كل واحد فينا هيتقال له وزنت فوجدت ربنا يستر وزنت فوجدت عشان كده أباء الرهبان الأوائل كانوا بيحبوا الصحراء وسموا أكتر صحراء فيها رهبنة برية شيهات وكلمة شيهات أو شيهيت يعني إيه ميزان القلوب يعني إيه سموا البرية بتاعت وادي النطرون دي اللي فيها أنبا بسوي البراموس وأبو مقار الحتة دي كلها كان فيها آلافات رهبان رهبان زمان فكان كل شاب يقول لك أنا طالع شيهات طالع شهات يعني ايه طالع اوزن قلبي قبل ما يتوزن عند ربنا في اليوم الاخير اوزنه بنفسي احسن اشوف القلب يتقل يدي تقل ولا هيقب وجدت وزنت بالموازين فوجدت ناقصا كأن الواحد فينا يا جماعة لازم يوزن قلبه يوزن نفسه صحيح احنا ضعفاء وخطاة كلنا وبنغلط وربنا رحمته واسعة وبيدي فرص كتير قوي احذر من الكبرياء الحاجة الوحيدة اللي تخليك تقب ما تطبش خالص ولا يمكن توزن عند ربنا لما تكون متكبر تكون خاطئ تكون كسلان تكون ضعيف اه ربنا باله طويل ويشجعك ويظبطك ويشدك مرة ويطبطب عليك مرة ويجي منك لكن تتعالى تتكبر تجدف ربنا يصغر في نظرك لا تبقى ناقص وناقص يعني ايه يعني مالكش حل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا فرسين دي بقى فرس واثنين يعني هتتقسم اثنين يعني قسمت مملكتك واعطيت لمادي وفارس يبقى الخلاصة خلصت بابل اتوزنت يا بلشستر طلعت ناقص تتقسم المملكة بعدك اتنين حينئذ أمر بلشستر طبعا بلشستر ولا فاهم يا عيني مخه خلاص قال ايه بدل ما يجري يتوب ولا يفكر بسرعة يعمل اي حاجة كل اللي قال ايه ان يلبسوا دانيال الارجوان وقلادة من ذهب في عنقه وينادوا عليه ان يكون متسلطا ثالثا في المملكة في تلك الليلة قتل بلشستر ملك الكلدانيين فأخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن 62 سنة في الليلة دي اتقتل بلشستر لأنه لا تاب ولا فهم الرسالة وهو ده بقى الغباء الروحي أن ربنا يبعت لنا رسائل ويفضل الواحد كده ولا كأن في كلام ليه كلام لغيره طب ما هو قالك انت طلعت ناقص اعمل اي حاجة مرة حصلت في ملك مفتري زي ده اسمه أخاب كان التاني وثني وبوظ الدنيا خالص في الشعب ربنا بعت له رسالة قال له وصي بيتك معادك جه انت كمان خلصت قام أخاب عمل ايه قعد على الأرض ولبس المسوح والرماد وقعد يعيط قدام ربنا ويتذلل مع انه بطال يعني وكل البلاوي فيه قام ربنا يقول ايليا شفت أخاب عمل ايه طب نديله شوية كمان بعد ما قال له خلاص روح وصي بيتك انت فرصتك خلصت لمجرد انه رجع يحاول يتوب هو طبعا كانت تمثيلية يعني توبة تاني يوم كان بيعك تاني لكن ربنا باله طويل جدا واي توبة تفرق معاه اي تراجع يخليه يمسك ايده عن الدينونة لكن الكبرياء يزعج ربنا يقول يعرف المتكبرين من بعيد يعني شوفوا ربنا قريب مننا جدا وعارفنا كلنا يعني من راسنا لرجلينا أما المتكبرين يعرفهم من بعيد يزحهم كده خليكم بعيد عني ما بطقش النوع ده لكن أي خاطي ياخده في حضنه ما عندوش معنى فهنا وزنت بالموازين فوجدت ناقصا وكانت نهاية مملكة باكر ببابل اللي فيها كبرياء ودخلت مملكة جديدة اسمها مادي وفارس أو اتقسمت المملكة بعدها لحكم بلاد فارس اللي هي إيران ومادي دي المناطق المحيطة بإيران وبعد كده فارس تقوت فأصبح مادي وفارس لكن الأكثر فارس هناخد إصحاح ستة كمان معلش حسن عند داريوس داريوس بقى يا جماعة ده ملك محترم ملك فارس صحيح وراجل عاقل جدا وهتشوفوه دلوقتي أن يولي على المملكة 120 مرزبانا مرزبانا دي يعني وزير يكونون على المملكة كلها وعلى هؤلاء ثلاثة وزراء أحدهم دانيال ده رجع دانيال يبقى واضح أنه الراجل ده عاقل ليه لأنه قرأ تاريخ المملكة فعارف أن كان في راجل رئيس وزراء محترم اسمه دانيال وأن العظيم نبوخذ نصر كان يثق فيه فقال له هاتولي دانيال بدل عايش راجل كبير دلوقتي كله خبرة ده, ده, ده كبير دلوقتي راجل كبير في السن مش بس شاب كمان فالخبرة كلها ووقف قدام ملوك قبل كده وثبت مكانه فغير بلشاستر بقى اللي مش بيفكر صح لا داريوس جاب دانيال ورجعه تاني واحد من أعظم ثلاثة في المملكة وعلى هؤلاء أنا بحب الإصحاح ده أكتر إصحاح في دانيال ثلاث وزراء أحدهم دانيال لتؤدى الم... لتؤدي المراذبة إليهم الحساب يعني ال 120 يرجعوا للثلاثة والثلاثة ريبورتنج للملك فاهمين الفكرة اللي هو الإدارة الهرمية القديمة دي فلا تصيب الملك خسارة يبقى عارف بالظبط المملكة ماشية ازاي ففاق دانيال هذا على الوزراء والمراذبة لأن فيه روحا فاضلة وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها دانيال كل الجو كالعادة أحلى من الاثنين اللي معاه وأعظم وأقوى من المية وعشرين وزير اللي تحته فداريوس بقى معجب بيه جدا لدرجة كان عاوز يقعده مكانه يوليه على المملكة كلها زي ما عمل فرعون زمان مع يوسف قال له بص خد الخاتم واعمل اللي انت عاوزه في مصر انا بس اسم انا اسم كده لكن انت انت المدير من الالف للياء في أن يوليه على المملكة كلها ثم أن الوزراء والمراذبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب فقال هؤلاء الرجال هؤلاء الرجال لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إله يمكن الكلمة دي فكرت تبقى عنوان البامفلت لأن أحلى كلمة يمكن اتقالت على دانيال ليس فيه علة إلا من جهة شريعة الله في لما يتقال على واحد مسيحي الراجل ده زي الفل عيبه الوحيد إنه مسيحي يا سلام الكلمة دي في السماء ترن لما العالم كله يشهد إنه مش لاقيين لك غلطة إلا كونك مسيحي يا سلام حلو قوي في القرن الثاني لقوا مخطوط جميل قوي رسالة كان بعتها واحد بيدافع عن المسيحيين في ال في ال في الدراسات الأبائية في القرن الثاني مخطوط قديم جدا لقوا اللي بيدافع ده بيقول ايه بيقول افتحوا السجون ودوروا على اي واحد مسيحي مسجون الا لعلة اخرى غير انه مسيحي مش هتلاقوا فاهمين المعنى يعني أي مسيحي كان مسجون في الزمن ده كان مسجون لأنه مسيحي مع أن المسيحيين كانوا كتار جدا في الإمبراطورية الرومانية لكن لم يوجد مسيحي مسجون إلا لكونه مسيحي وسط الملايين من المسيحيين فاهمين أبائنا كانوا قد كده عظماء لم توجد فيه علة إلا من جهة شريعة إله مشكلة بس إنه ماشي صح حلو قوي لما يبقى الكلام عليه كده مشكلة الراجل ده انه ما بيعرفش يكذب كل حاجة فيه حلوة بس ما بيغلطش مشكلته انه ما بيغلطش مشكلته انه بيخاف ربنا العلة الوحيدة شريعة إله انه بتاع ربنا فطبعا هم عمالين يدوروا له على غلطة عشان يدبسوه في مشكلة عاوزين يطيروه نفس النظام اللي بيحصل من جيل لجيل لغاية النهاردة في كل وظيفة وفي كل مكان اللي ماشي كويس عاوزين يطيروه طبعا حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمراذبة عند الملك وقالوا له هكذا عملوا مؤامرة خبيثة جدا قالوا له ايه ايها الملك داريوس عش الى الابد نفس التحية المعتادة بتاعت الملوك ان جميع وزراء المملكة والشحن والمراذبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى ثلاثين يوم من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود فثبت الآن النهي أيها الملك وامضي الكتابة لكي لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ لا تنسخ يعني لا تعاد لا تتغير خلاص القانون اللي يطلع ما يتغيرش ما ينفعش يتمسح لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة هنا هم عملوا حركة خبيثة طبعا دول لسه وثنيين الناس دول وداريوس ملك عظيم ودايما التملق يزحلق الواحد ما ياخدش باله فهم جم في غياب دانيال وهو مش واخد خوانه هو بيحب دانيال لأنه هيندم بعد كده على أنه عمل كده قالوا له أنت ملك عظيم وما حصلتش إيه رأيك احتفالا بعظمتك نحدد 30 يوم نمنع أي حد يصلي لأي إله أو يطلب أي طلب من إنسان غيرك عشان تبقى أنت يعني إله الكل وملك الكل يا داريوس لأنك مستحق الكرامة طبعا عجبه الكلام اتزحلق هو التاني في هذا التملق ومضى بدل مضى خدوا الوقت دي ده فك إعدام دانيال على طول ده قرار إعدام دانيال زي ما حصل من ثلاث فتية من ثلاث إصحاحات لما قال لهم لما برضه غرقوه قالوا له بعد ما نزمر كل الناس تسجد للتمثال طبعا ده كان برضه قرار لإعدام الثلاث فتية فلما علم الآية دي فكروا فيها معايا فلما علم دانيال بإمضاء الكتاب يعني دانيال عرف المؤامرة وعرف أنه للأسف داريوس الملك ما كانش حكيم ومضى وبدل مضى خلاص مفيش تراجع ذهب إلى بيته تعالوا نفكر لو احنا مكان دانيال أنا شخصيا كنت أفكر وأقول إيه نصلي سرا يعني زي الصلوات السرية اللي عاوز يصلي يصلي في قلبه احنا لازم يعني نصلي جهرا خلاص نكلم ربنا كل واحد في قلبه خلاص ولا حد هيدرع ولا بتاع 30 يوم نقول صلواتنا سرا واحد تاني يقول ما جاتش من شهر ما احنا بنقصر يعني شهر ده لو قالوا سنة ما تفرقش واحد تالت يقول لا انا ضميري هيتعبني لازم اصلي ما اقدرش ما ما اكلمش ربنا شهر بس هقفل كويس قوي الشبابيك والابواب واطمن ان محدش شايفني واصلي لما علم دانيال بإمضاء الكتاب ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة الشبابيك كلها مفتوحة في عليته المكان بتاعه نحو أورشليم كانوا يا جماعة عندهم طقس من زمان لما يكونوا مزبيين يظبطوا الشبابيك في وش مكان القدس مكان الأورشليم القبلة بتاعتهم ولما يصلوا يصلوا كأنهم في وش الأورشليم لأنه زمان لما سليمان دشن الهيكل طلب من ربنا كده قال له لو ولادك سمحت لهم بسبي في أي بلد وبصوا ناحية الهيكل من بلادهم اسمع طلبتهم وصرخهم وارحمهم ورجعهم فاهمين المعنى وده أساس فكرة القبلة على فكرة اللي خدوها اخواتنا المسلمين هيكل سليمان هو أساس الفكر أما نحن فقبلتنا السماء عشان كده بنبص على الشر لأن المسيح جاي من السماء ففتح كواه وعينه نحو أورشليم عشان كده بيقول كواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم أورشليم دي على بعد آلاف الأميال احنا في بابل فجسى على ركبتيه طب يا أخي وانت واقف مش حدش يعرف انت بتعمل ايه لا جسى على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك ولا حاجة اتغيرت ده في قرار إعدام وكل الشغلانة دي مطبوخة عشان كده عشان يخلصوا منك طب انت فاهم ان هو مضى وكل ده عشان يخلصوا منك شوف حاجة تحايل يفتح الشباك وشه تجاه اورشليم عارف ان البصاصين هيسموهم بصاصين اظن الجواسيس محاوطينه لان هو المطلوب ف100 واحد هيسجلوا عليه اللحظه دي وهو ولا على باله مش مهم احنا كم مره ما بنصليش من غير لا جواسيس ولا قرار اعدام ولا حاجه ولا شبابيك مفتوحه ولا ركبتين حاجه تبكتنا ده راجل الصلاة هتكلفه حياته يعني لو لو صلى هيموت لو سجد هيموت لو التزم بقانون الروحي هيموت وهيموت موتة بشعة هيترمي للوحوش وده راجل كبير ومحترم ورئيس وزراء المركز ساعات يعطل يا جماعة ده أعلى واحد في, الم... في الولاية في المملكة ولا الحاجات دي تفرق معاه قانون الروحي التزام ما حصلش الواحد مكسوف من نفسه ان احنا عندنا فرصة نصلي ونقرا ونسجد ونعمل وما عندناش ولا حاجة من الالتزام بتاع الراجل ده التزام حتى الدم شوفوا كمان النص كما كان يفعل قبل ذلك كل يوم يعني ده نظامه مش هيتغير مهما حصل نظامه يبتدي يومه يصلي لازم يصلي في نص النهار يصلي في آخر النهار يصلي ثلاث مرات قانون دانيال كان باكر وغروب النوم ده قانون دانيال داود كان قانونه سبع صلوات لكن يعني كل واحد له نظامه الروحي بيسجد ويصلي ويكلم ربنا ويطلب الرحمة لشعبه ويطلب الرجوع لأورشليم التزامات بدون فصال طب ده الناس هتمسكها عليك وممكن الضمير يوارب الباب ويقول مية حجة لكن ما فيش هنا خالص أي فصال فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إله حبكت بقى كمان انه يعني يتضرع بقى ينفعل بقى وياخد وقته ومزاجه في الصلاة يتضرع قدام إله وكانت طبعا دعاوي زي ما هتشوفوا بعد كده كلها تضرع من أجل انتهاء السبي لأن هو مسؤول عن شعبه يعتبر هو حاسس بالمسؤولية فكل تضرعات يا رب ارحمنا رجعنا تاني بلادنا كفاية الذل اللي مذلولين بيه تعال خلص شعبك هتلاقوا كل صلواته كده بعد كده فكان يتضرع نسي انه هيموت ونسي الوحوش اللي مستنياه كل اللي شغله يتضرع قدام إلهه لآخر لحظات في حياته حاجة جبار فتقدموا وتكلموا قدام الملك, الملك في نهي الملك رايحين يناقشوه في قراره ألم تمضي أيها الملك مضيت يعني نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوم إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود أجاب الملك وقال الأمر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ مظبوط أنا مضيت ودي حاجة ما بتتغير حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا شوفوا لسه عنوانه إيه ده الراجل بقاله حوالي دلوقتي ستين سنة مسجد أو يعني في بعض الروايات يقولوا حوالي خمسين سنة يعني من 16 سنة وهو دلوقتي حاجة وستة وستين مسجد فبقاله سنين طويلة جدا مسبي لكن لسه اسمه دانيال الذي من السبي لو كل واحد فينا يحافظ على احنا مسبيين في الدنيا لكن احنا طالبين نرجع السماء لاننا موجودين هنا غلط موجودين هنا ترانزيت لن يجعل لك ايها الملك اعتبارا نفسه بقى الطبخة التمام بقى هيكبروا المسائل ويسخنوا المواضيع لم يجعل لك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته بل ثلاث مرات في اليوم يطلب طلبته سجلوا عليه ثلاث مرات صوت وصورة ثلاث مرات سجد وطلب وكسر كلامك فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ خلي بالكم على نفسه جدا هو ما اتغش من دانيال ده غير بقى واخدين بالكم نبوخذ نصر بعت الثلاث فتش هو اتغاظ جدا ازاي يتحدوه لكن داريوس اتغاظ جدا من نفسه ازاي يقع في الوفخ عملوها هو فهم على طول ان, إن دي مؤامرة لانه كده هو اتمسك من دراعه ما يقدرش يسامحه لانه مضى ودي حاجة ما بتحصلش في الشريعة الملوك الكبار لازم يتنفذ القرار فاغتاظ على نفسه جدا وكلمة جدا دي مش كتيرة في الكتاب فلما تيجي مع المبالغة في مكانها يعني بقى متضايق جدا ازاي وقعوا وازاي دانيال حبيبه افضل واحد فيهم هو اللي هيموت لان ما فيهاش رجعه وده يؤكد ان داريوس كان بيحب دانيال اغتاظ على نفسه جدا وجعل قلبه على دانيال لينجيه يعني حط في قلبه هدور على اي ثغره اطلعه طبعا هما بقى مش هيسكتوا واجتهد إلى غروب الشمس لينقذه يبدو دخل بقى في نوع من الجدل والفصال حوالين القانون والشريعة وال... طيب نشوف ثغرة طب استئناف طب نقد طب أي حاجة فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك جابوا بقى كل المستشارين ما خلاص بقى المؤامرة كاملة فمش مش هيضيعوا الفرصة وقالوا للملك اعلم أيها الملك أن شريعة مادي وفارس هي أن كل نهي أو أمر يضعه الملك لا يتغير قانون كده فما ينفعش اللي انت بتقوله حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال ليطرح في جب الأسود أجاب الملك وقال لدانيال برضو اسمعوا الكلمة دي إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك أنا دايما أقف عندها وأقول هو يقصد إيه هو بيقولها من قلبه ولا من ورا قلبه هو بيقولها عشان لعل إلهك الذي تعبده ينجيك وبعدين شوفوا بيقولها إزاي إلهك الذي تعبده دائما يعني ما كنتش قادر تستنى شهر عاوز يقول له كده خلاص دائما مش قادر تنساه طب ما انا اله الناس دي كلها ما حدش فيهم بيعمل معايا كده ما حدش فيهم ملتزم معايا هو انا مش عارف ما هو داريوس اله بالنسبة للناس دي كلها فهو معجب بالتزام دانيال تجاه الهه ده, ده انا لو الهك لازم انجيك يعني انا لو في ايدي قدرة قصاد التزامك ده لازم انجيك فكأن داريوس بضميره حس انه لو ربنا ده صحيح ربنا لازم ينقذه على قد التزامه لأنه يعبده دائما إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك ينجيك يعني ايه يا داريوس ده جب أسود ده أنت راجل عاقل وراجل كبير وفاهم يعني إيه أسود جعانة بس اللي بيعمله الراجل ده مش طبيعي إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك وأتى بحجر ووضع على فم الجب يعني ايه زي ما تقولوا بتبقى حفرة كبيرة وبينزلوا لها كده بكم متر لتحت وكلها اسود تحت يزقوا الجدع لتحت وبعدين يقفلوا عشان ما فيش اسد ينط ولا حاجة طبعا لما نلاقي جب ولتحت وهيتقفل بحجر بتفكرنا بايه قبر والقبر يفكرنا بقبر ربنا يسوع المسيح لأن هنا كمان ختمه الملك بخاتمه حطوا الختم عليه عشان نفس السيناريو دلوقتي خلي بالكم هو مات وقام هو هيموت دلوقتي وهيقوم مات مات شرعا مات طبعا اترمى في الجب خلاص يعني هو في حاجة غير كده هو مات كده مفروض يعني وخاتم عظمائه لئلا يتغير القصد في دانيال يعني ايه بتتحط زي اللوحة بتاعت سبب التهمة والختم وخاتم العظماء كل رؤساء الجيش أو الشرطة والحكاية القضية كملت اتقفلت خلاص دانيال اترمى حينئذ مضى الملك إلى قصره ما نعرفش إيه اللي بيحصل تحت الأسود بقى بتعمل إيه بالظبط ما نعرفش بقى وبات صائما الملك مش قادر ياكل لأنه حزين على صديقه ولم يؤت قدامه بسراريه وطار عنه نومه مش قادر ينام زعلان جدا يمكن زعلان وفي حتة تاني عنده كده تساؤل ممكن ولا مش ممكن دانيال ده يعيش لأنه دانيال البار اللي عاجب داريوس الذي يعبد إله دائما هل يقدر إله أن ينجيه يمكن سمع عن قصة ثلاث فتية يمكن حكوله عن دانيال وعظمته وأسراره فحط امل ان يمكن دانيال يقدر ينقذ نفسه او ربنا ينقذه لكن هو ما بقاش قادر ينقذه ثم قام الملك باكرا عند الفجر ها بتاعت القيامه دي باكرا عند الفجر راح عند القبر في الفجر مش قادر ينام نفسه يعرف هو طبعا حاطط احتمال 99 وكذا تسعة انه محدش هيرد عليه لكن ذهب مسرعا الى جب الاسود فلما اقترب الى الجب نادى دانيال بصوت اسيف يعني حتى صوته متحشرج واحد بينعي صديقه أجاب الملك وقال لدانيال بينادي بصوت عالي طبعا ده واحد لو عايش تحت بقى في الجب وبقى فول عليه فبيصوت له كده يا دانيال يا عبد الله الحي هل إلهك الذي تعبده دائما قدر على أن ينجيك من الأسود يبقى واضح أنه هو محتار السؤال ده شغله يا دانيال يا عبد الله الحي هو طب ما تقول يا رئيس الوزراء ما تقول له يا بلتشستر مش ده الاسم الجديد لا لا اسم جديد ايه هو قوته في دانيال قوته في اسمه العبري قوته في عهده مع ربنا يا دانيال يا عبد الله الحي اعتراف من الوثني بان الراجل ده بتاع ربنا هل الهك انا معرفوش الذي تعبده دائما انت راجل اصلك امين مع ربنا جدا بتاعك قادر على ان ينجيك من الاسود فتكلم دانيال مع الملك أيها الملك عش إلى الأبد تحية برضه إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك لم أفعل ذنبا سمع صوت دانيال صاحبه من تحت بيقول له عيش أيها الملك إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود يا ترى هو شاف حاجة ولا ما شافش شاف الملاك ولا ما شافهوش ولا هو حس ان الاسود دي مش ممكن تكون ساكتة كده يعني دول اسود مش اسد وبقها مش هيتقفل ابدا قدام فريسة بدليل اللي هيحصل بعدها بدقايق دلوقتي لكن في ملاك يعرف يسد افواه الاسود زي الملاك اللي كان ماشي وسط النار فلبسهم ما جاتش فيه ريحة النار هنا الملاك يسد افواه الاسود يعني الدنيا لما تبقى هتاكلك لا برضه في ملاك يقدر يسد السكه لأني وجدت بريئا قدامه يعني شوفوا الراجل ده بيقول الحمد لله أن ربنا طلعت قدامه كويس هو أنت بعد ده كله مش عاوز تطلع كويس أنا ربنا راضي عني لأنه ما خلاش الأسود تموتني كأن كل اللي شغله أنه يبقى بريء قدام ربنا كل اللي هامم دانيال حتى في في قمة في لحظة موته أنا رب قدامك كويس ولا مش كويس كل اللي شاغلني وأنا بيرموني للأسود يا رب هتقبلني ولا مش هتقبلني أنا بريء قصادك ولا مش بريء فربنا قال له بريء ونص مفيش زيك بريء قدامه وقدامك أيها الملك لم أفعل ذنبا أنت عارف كويس أن أنا موجود هنا غلط كما دانيال, دانيال قتل ظلما أو سلم للإعدام ظلما زي المسيح له المجد حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب خلي بالكم هو القرار مش أنه يموت هو القرار أنه يترمي في جب الأسود فخلاص القرار اتنفذ يطلعه بعد كده ده موضوع أصله ما كانش في الحسبان أنه يعيش لكن هو نص القرار هو أنه يترمي في جب الأسود اترمى في جب الأسود لكن هو مش نص القرار أنه لازم يموت لا فخلاص الإعدام اتنفذ كده فطلب أصعد دانيال من الجب إشارة طبعا لقيامة المسيح له المجد ولم يوجد فيه ضرر طبعا المسيح له المجد كمان الموت ما يغلبوش لأنه آمن بإلهه كلمة جميلة أوي لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه مفيش حاجة هتمسك لو أنت ماسك في ربنا لو حاطط ربنا قصاد عينك ولا الأسود تقدر عليك لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإله فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال الملك بقى براحته بعد كده هو بقى بقى خلاص بقى جاب آخره فجاب كل المتآمرين وبقرار شخصي منه بقى وطرحوهم في جب الأسود وأولادهم ونسائهم إشارة إلى أنه كل الشر كل الشر يدفن عند صليب المسيح المسيح يقوم والموت وأولاد الموت والشياطين وأولادهم كلهم يتهزموا عند الصليب هم اللي يدفنوا احنا ناخد الحياة الأبدية وكل الشر اللي كان حوالينا ينتهي في جهنم ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم ما لحقوش يوصلوا تحت يعني ما شافوش الأرض بتاعت الجب كانوا تاكلوا إربا إرب ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض داريوس بقى طلع زي نبوخذ نصر يمكن أحسن شوية راح طلع منشور عالمي منشور على مستوى العالم لأن فارس تحتل العالم كلها كل الأمم ليكسر سلامكم تحية الأولى من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال يا سلام تصوروا قرار عالمي بعبادة الله قانون جديد يطلع في العالم أنه ربنا هو الإله الحي كل ده ليه عشان دانيال كان أمين عشان دانيال كان بيصلي بانتظام احنا اللي عاوزين نغير الدنيا وعاوزين نرجع الناس البعيدة لربنا الحكاية مش محتاجة كلام ووعظ المحتاجة التزام كان يصلي ويسجد ثلاث مرات كما كان يفعل كل يوم دي اللي هتغير الدنيا دي اللي هتطلع منصور في الآخر أن يسجد لإله دانيال في كل الشعوب والأمم من قبل صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكة يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال لأنه هو الإله الحي القيوم القيوم دي اللي خدوها الجماعة مننا قيوم يعني قائم إلى الأبد حي وقائم إلى الأبد يعني لا ينام ولا يهدأ ولا يعني ما بيتعبش الإله الحي القائم إلى الأبد وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى طب اسمه إيه الإله ده اسمه إيه إله دانيال تعرفوا عنه إيه ما نعرفش غير إن هو ربنا بتاع الراجل ده الإله اللي ماشي وراه الفلان الفلاني احنا إلهنا لا يعرف إلا بنا ربنا عاوزنا احنا اللي نقول للناس عن مين إلهنا فيتقال إله فلان ده لازم يبقى إله حقيقي إله فلان ده هو ده الإله لأن فلان ده مش عادي أخلاقه دي تقول إن دينه صح فاهمين أنا عاوز أقول إيه لو إحنا سلكنا قديسين مش محتاجين نبشر بالمسيحية لأن في العالم كله سيعترف أن المسيح هو الإله الحقيقي لأن المسيحيين غير العالم لأنه إله دانيال إذا كان دانيال بالعظمة دي بالجمال ده بالروعة دي لازم إلهه يبقى هو الإله الحقيقي يرى الناس أعمالكم ويمجدوا أباكم هو ينجي وينقذ ده كل اللي يعرفه داريوس عن إله دانيال هو معجب بيه جدا وبيقول نرتعد ونخاف في كل العالم ونسجد قدامه ده كل اللي يعرفه عنه لأنه ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض ده إله بيقدر يعمل كل اللي هو عاوزه هو الذي نجى دانيال من يد الأسود ولأنه المسيح له المجد يثبت الكلام بالآيات التابعة فمعجزة إقامة دانيال من جب الأسود كانت سبب تحول في البشرية كلها كمان لما المسيح قام من الموت وهي أعظم معجزة في المسيحية سبب أن البشرية كلها اتنقلت نقلة جديدة من حكم الإعدام والموت إلى انتظار الأبدية السعيدة هو الذي نجى دانيال من يد الأسود احنا بقى نقول هو الذي أقام إلهنا يسوع المسيح من الموت هو ده إلهنا الحقيقي ويقيمنا نحن أيضا معه يبقى احنا مستنيين نقوم زي دانيال فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي كورش وداريوس دخلوا في بعض فترة كانوا داريوس أظن جوز بنته حاجة زي كده المهم يعني ان هما كانوا الاثنين كويسين قوي ومسكوا المملكة فترة طويلة طول فترتهم كان دانيال الرجل الأول عندهم بعد اللي شافوه منه لإلهنا كل مجد وكرم الأبد